بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده بنعمه ربنا ن- ناخد رساله يوحنا الثانيه احنا درسنا رساله يوحنا الاولى ورؤيا يوحنا وانجيل يوحنا فاضل الرسالتين الصغيرين ليوحنا الحبيب رساله يوحنا الثانيه والثالثه كل مره نخلص رساله لان الرساله عبارة عن إصحاح واحد فكرك يوحنا ده هو يوحنا الحبيب أو يوحنا أخو يعقوب ابن زبدي واحد من الثلاثة المقربين جدا إلى ربنا يسوع له المجد والتلميذ اللي الكتاب قال عليه الذي كان يسوع يحب كان قريب للمسيح له المجد وقد يكون أقرب تلميذ ليه لأنه هو اللي اشترك في خطوات صليب ربنا حضر الصليب ووقف تحت الصليب واستحق أن يسمع من فم المسيح له المجد يا يوحنا هو ذا أمك ويوحنا كان من أول شهود القيامة ويوحنا كان أقرب واحد لربنا يسوع ليلة العشاء الرباني ليلة خميس العهد وكان يتكئ على صدره فيوحنا قريب للمسيح في كل حاجة حضر التجلي حضر إقامة ابنة ييروس يعني حتى الأحداث اللي ما حضروهاش باقي ال 12 كان يوحنا غالبا مشارك فيها يوحنا الحبيب يتضح جدا من كلام الكتاب عنه أنه شخصية هادية خجولة آه، كان أصغر التلاميذ سنا من ال 12 يعني وربنا يسوع له المجد بحكمته طول في عمر هذا الرسول حتى وصل لنهاية القرن الأول يعني كل التلاميذ ال 12 راحوا السماء حوالي سنة 70 ميلادية أو قبلها أو بعدها بزمن بسيط وإن كان الغالبية يعتقد وصلوا السماء كشهداء كلهم ال 12 التانيين أو ال 11 التانيين قبل سقوط أورشليم وانهيار أورشليم سنة 70 ميلادي أما يوحنا فتم نفيه وقعد متغرب في بلاد آسيا الصغرى سنين طويلة وتعرض للموت والعذاب كذا مرة لكن ربنا حفظه فالتلميذ الوحيد اللي ربنا ما سمحلوش بالاستشهاد هو يوحنا وكان الغرض من كده انه يفضل الشاهد عشان كده دايما تلاحظه بيقول على نفسه في الانجيل وفي الرسالة الاولى الشاهد لانه بقى هو الشاهد الوحيد من جيل التلاميذ اللي عاش ربنا يسوع له المجد ومن حقه يقول الذي سمعناه بآذاننا رأيناه بعيوننا لمسته أيدينا ويوحنا كتب إنجيله في نهاية القرن الأول بعد ما إنجيل متى ومرقس ولوقا اتكتبوا واتعرف ومن هنا يبان أن إنجيل يوح- يوحنا كان متميز عن بقية الأناجيل في ذكر أحداث لم يذكرها الأناجيل الأخرى يعني بينما مرقس ومتى ولوقا متقاربين قوي في قصصهم لأنهم اتكتبوا في زمن متقارب إنجيل يوحنا لأنه اتكتب بعديهم بحوالي 30 سنة أم، ما كانش بيعيد ال- القصص المعروفة الناس عرفت كلها القصص المشهورة إنما كان بيذكر لقاءات وقصص خاصة بربنا يسوع له المجد كان لسه الناس ما تعرفهاش وكأنه اطلع على الأناجيل الأخرى وكان عارف اللي فيها فكان بيقدم الإضافات اللي عنده وبعض القصص ذكرها مرة أخرى للتأكيد ولقيمتها في إثبات لاهوت المسيح دور يوحنا في نهاية القرن الأول كان دور خطير قوي هو حفظ وتأكيد الإيمان بالمسيح له المجد ابن الله دي كانت أهم رسالة عنده يقول هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله يعني كل اللي كاتبه كاتبه عشان كده وبالتالي بيؤكد إيماننا بالثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس لاهوت واحد طبيعة واحدة ويؤكد كل اللي استلمناه لأنه في الوقت ده بدأت البدعة تكتر هل المسيح فعلا إله متجسد ولا مجرد ملاك ولا نبي ولا شخص عادي ولا حتى شخصية غير حقيقية كل دي ادعاءات طلعت مع نهاية القرن الأول الشيطان طبعا ما بيسكتش فيوحنا كانت رسالته الأساسية هو التأكيد على ألوهية ربنا يسوع له المجد وعظمته ومعجزاته وقيامته من الموت وإعلان المسيح عن نفسه أنه ابن الله وتأكيده لحقيقة الثالوث وكل ده وإن كنا قلنا إنجيل يوحنا بيركز قوي على المسيح الإله عشان كده حتى الآباء القديسين اعتبروا أن النسر المذكور في سفر الرؤيا إشارة لإنجيل يوحنا وكأنه يحلق بينا في سماء اللاهوت قلنا رسالة يوحنا الأولى بتركز على ناسوت المسيح تجسده الحقيقي لألا واحد يعتقد أن المسيح كونه إله لغت كونه إنسان لا احنا بنقول لغاية النهاردة لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين وزي ما شفنا في رسالة يوحنا الأولى كان ملخصها كلمتين كبار المسيح له المجد هو ابن الله ومتى آمنا به لنا حياة أبدية والوصية الحقيقية اللي تشغلنا طول حياتنا أن نحب بعضنا بعضا ده ملخص الرسالة كلها وإن كان فيها تفاصيل جميلة وفيها آيات عميقة جدا تستحق الرسالة كلها الحفظ مش بس التأمل والمذاكرة رسالة يوحنا الثانية لها ميزة خاصة تعتبر الرسالة الوحيدة في الكتاب كله المرسلة إلى سيدة لأنه بداية الرسالة يقول الشيخ إلى كيرية المختارة كيرية دي باليونان يعني السيدة وبرضه دي حيرت بعض الآباء يا ترى هي اسمها كيرية ولا ده لقب وهو مش عاوز يقول اسمها كعادة الشرقيين ما يحبوش ساعات يقولوا اسم السيدة فيقولوا السيدة المختارة مفهومة ضمنيا هو بيكلم مين يعني أيا كان إن كان ده اسمها الحقيقي كيرية ولا اسمها مجهول لينا إنما هي تعتبر سيدة يهدى إليها رسالة من يوحنا الحبيب اللي بمثابة بطرك المسكونة في الوقت ده لأنه التلميذ اللي عايش من ضمن ال 12 الوحيد اللي عايش في الزمن ده وده يؤكد قيمة المرأة بادئ ذي بدء أن يكون في رسالة في الكتاب مرسلة إلى امرأة دي حاجة دي كرامة للمرأة حاجة كبيرة قوي لأنها إذا زي ما في رسالة لبولس مثلا لفليمون أو من بولس لتيتوس أو تيموساوس في رسالة من يوحنا إلى كيرية الرسالة دي رسالة قصيرة وهتلاحظوا فيها أنها قريبة الشبه جدا بمحتوى رسالة يوحنا الأولى وبعض العلماء في الكتاب الاباء القديسين بتوع زمان يقولوا ان يوحنا في اخر حياته كان يلح جدا على تكرار وصيه المحبه حتى انه يحكى عنه قصه مشهوره انه لما عجز جدا وبقى كلامه صعب كانوا يشيلوه شيل ويجيبوه كده في الكنيسه فيقول بالعافيه يا اولادي احبوا بعضكم بعضا وياخدوه تاني يروحوه يعني ما كانش عنده حاجه يقولها اكتر من كده او ده كل اللي عاوز يقوله على طول فتلاحظوا ان اللي يقرا الرساله دي ويكون قاري يوحنا الاولى يلاقي انها قريبين لبعض. بعض القديسين بالدافع الرمزي اللي عندهم قالوا قد يكون الاسم رمزي لكنيسه لان كتير ما توصف الكنيسه بالمراه فكيريه السيده اشاره للكنيسه وكيريه المختاره تمشي عروس المسيح المختاره لان الكنيسه عروسه المسيح. فممكن تؤخذ كل الرسالة على أنها رسالة إلى كنيسة من الكنائس اللي كان يوحنا الحبيب مشرف عليها وعشان كده يقولوا في آخر الرسالة بيقول لها يسلم عليك ولاد أختك يعني مثلا الكنيسة اللي هو فيها أختها فبيقول لها ولاد أختك بيسلموا عليك كأنه كنيسة بتسلم على كنيسة فممكن تؤخذ بالمعنى الرمزي أنها رسالة إلى كنيسة وإلى شعب لكن واخدة لفظة السيدة المختارة على أن الكنيسة أحد ألقابها السيدة لأن عريسها هو سيد الأسياد رب المجد والمختارة لأنها أحد تسميات الكنيسة نبتدي الرسالة الشيخ إلى كيرية المختار الشيخ اللي هو بيتكلم على نفسه الحقيقة لفظة الشيخ في أصلها في اليوناني تترجم أحيانا وعادة إلى كلمة أسقف أو كاهن برضو دي ملحوظة مهمة أن بعض الترجمات في العربي محتاجة شوية إعادة دقة لأنه في الأصل اليوناني الكلمة دي لا تعني فقط راجل عجوز وإنما الحقيقة تعني كاهن عجوز أو كاهن برضو لا تعني أسيس لا كاهن يعني رتبة كهنوتية يعني زي أسقف أو بطرك وأيضا شيخ في السن فالكلمة في أصلها اليوناني تحمل صفة فيها سلطان كهنوتي يعني زي ما تقول إيه الأسقف إلى كيريا المختار هو طبعا ما بيقولش اسمه كعادته انتوا عارفين يوحنا الحبيب من اتضاعه ما كانش يجيب سيرة اسمه كتير حتى في إنجيل يوحنا الأحداث اللي المفروض يقول فيها اسمه كان يقول والتلميذ الذي كان يسوع يحبه يعني حتى مش عاوز يقول اسمه كان نوع من التواضع الشيخ إلى كيريا المختار وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق رسالة تعبر عن محبة أبوية من يوحنا الحبيب إلى تلاميذه إن كانت دي سيدة من بناته في الروحيات أو إلى كنيسة وأولادها وهل أولادها دول بالجسد أو بالروح إن كان المعنى كلها مقبولة المعاني دي لكن أنا عاوز أقف عند كلمة أحبهم بالحق إيه لزوم كلمة الحق أنتوا عارفين كلمة الحق كلمة محبوبة عند يوحنا يعني إنجيل يوحنا مليان كلمة الحق ورسالة يوحنا الأولى مليانة كلمة الحق وحتى الرؤية فيها كلمة الحق كتير واتفقنا أن كلمة الحق تعني عادة الحقيقة مش تعني العدل بعض الناس بيفهموها على أنه العدل لا هي كلمة بالحق مقصود بيها التروث الحقيقة والحقيقة زي ما أعلنها ربنا يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة وكان المسيح يقول الحق الحق أقول لكم يعني دي الحقيقة وتلاحظوا أن قانون الإيمان دايما يبتدي بكلمة إيه بالحقيقة نؤمن وبعدين نقول الإيمان كله يعني نحن نؤمن بالحقيقة التي أعلنها المسيح التي هي المسيح ذاته له المجد يعني إيه واحد يحب واحد بالحق أو بالحقيقة يعني إيه واحد يحب حب حقيقي معنى كده إن في حب مزيف وما أكثر الحب المزيف الحب المزيف هو الحب اللي وراه غرض وده كتير الدنيا مليانة حب مزيف تلاقي شعارات شكلها براق وفي الآخر تلاقي وراها مصالح متى وجدت مصلحة ما بقاش الحب حقيقي الحب حقيقي حين يخسر صاحبه مش يكسب يعني المسيح له المجد بيحبنا عمال يخسر حتى كلف كلفوا الحب دمه لكن اي حب كده الاب لما يحب ولاده بالحق بيتعب وما بيكسبش حاجه كل حب حقيقي معناه تعب معناه خساره معناه تضحيه إذا وجدت المصالح من وراء الحب لم يعد حبا حقيقيا أو حبا نقيا فكلمة أحبه بالحق أو أحبهم بالحق يعني أنا ملياش غرض ده حب أبوي خالص لا في غرض من رد الفعل إن كان كرامة إن كان فلوس إن كان ما فيش حاجة زي كده تفرق معاه كمان ممكن نفهم الآية دي أحبهم بالحق يعني أحبهم بالمسيح طب يعني ايه في حب بشري من واحد لواحد انما الحب البشري مهما كان محدود مهما كان حتى حب الام لولادها وده اللي خلى الكتاب يقول ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يعني الحب البشري دايما محدود اما الحب الالهي فغير محدود فلما تقول انك بتحب واحد حب بالله بالمسيح معناه انك اتخطيت حدود الحب البشري انت بقيت بتحبه بقلب المسيح باحشاء يسوع المسيح بطاقة أخرى مش بشرية بطاقة خارجية هي طاقة ربنا يسوع له المجد ده اللي يخلينا نقدر ننفذ الوصايا زي أحبوا أعدائكم الحب البشري ما يقدرش على دي الحب البشري يحب بس في حدود لكن العدو أصعب من حدود البشر إنما بالمسيح له المجد ممكن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني فأحبهم بالحق يعني بحبهم بربنا ربنا اللي مالي قلبي بيخليني أحبهم وحشين حلوين مؤذيين متعبين الموضوع ما بقاش له علاقة بالحاجات دي دي طاقة حب زي ما علمنا بولس عبر عنها وقال محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا كأن المحبة اللي عندنا دي جاية من فوق من ربنا فتلاقي المسيح الحقيقي اللي كل حياته صوم وصلاة وحب في ربنا بيحب الناس بقلب مفتوح لا يعرف الحدود ولا الشروط يحب بلا غرض يحب إلى المنتهى زي ما المسيح له المجد بيحب هي دي المثالية المسيحية وحبهم بالحق وده المفروض كلنا نجاهد فيه ان احنا نحب بعض حب نقي صافي في التسامح في الغفران في الاحتمال في كل الصفات اللي وصفها الكتاب المقدس يقول الذي احبهم بالحق ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق برضه لئلا يظن احد انه بيتكلم عن علاقه خاصه بينه وبين عيله كيريه واولادها عاوز يقول الحب الكنسي او الحب المقدس الالهي ده اللي بيملا ولاد ربنا وقلوبهم بيعم وينتشر فتبقى المحبه ماليه الكل فبيقول ده مش انا بس اللي بحبكم ده كل اللي بيحب ربنا بيحبوكم كل اللي عرفوا المسيح الحق بيحبوكم وكأن جوه الكنيسة هي المجتمع المفروض يكون فيه الحب الحقيقي حب نازل من الله مغرقنا كلنا فبندوب في بعض ونحب بعض محبة سماوية نقية بلا غرض وبلا شروط وبلا حدود فتبقى الحب غالب على طبيعة كل العلاقات بين أولاد ربنا لست أنا فقط برضو لست أنا فقط تنبهنا إلى صفة ملازمة لكل القديسين الكبار أنه إذا ذكروا شيء خاص بيهم تعففا وتواضعا لازم ينسبوه لآخرين كمان عشان يورونا أن دي نعمة ربنا مش لي أنا بس للكل فيقول لست أنا فقط الحب ده ملياش فيه فضل ده كل اللي بيعرفوا ربنا بيحبوكوا كمان زي بولس لما كان يبعت رسالة لازم يذكر من حوله وينسب ليهم الفضل في الخدمة لأنه مفيش هنا فردية حتى لو قلنا ده بطرك محب جدا لأولاده برضه بينسب المحبة إلى كل من حوله عشان تبقى الكنيسة دافية بالحب ويفضل المسيح الكل في الكل لست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق برضه تعني إن اللي عرف الحق يعني اللي عرف المسيح لازم يقع في الحب أو لازم يدخل في الحب اللي عرف المسيح صح لازم حياته تبقى كلها حب هيحب كل الناس مهما حصل والا يبقى ما عرفش المسيح دي تفكرنا باللي قاله في رسالته الاولى من لا يحب اخاه يبقى في الموت ومن لا يحب اخاه لم يعرف الله لان الله محب فاللي بيقول بعرف ربنا لازم يحب الكل من اجل الحق شوفوا قالها كم مره احبهم بالحق وأيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا يعني إيه إذا استبدلنا كلمة الحق بكلمة المسيح هنقول إحنا بنحب الناس بالمسيح ومن المسيح وفي المسيح وللمسيح لو حطيته كل حروف الجر تنفع يعني إيه يعني إحنا بنحب بعض في المسيح في المسيح بمعنى أن يربطنا المسيح ببعض وأن المسيح هو أساس علاقتنا ببعض من المسيح لو قلناها يعني عطية الحب هي مصدرها الله من ولو قلنا للمسيح معنى هذا الحب يرجع للمسيح له المجد بمعنى أن الحب ده بيخلينا كلنا نعود للمسيح نبقى لربنا نوصل السماء عند ربنا فبالمسيح وفي المسيح ومن المسيح وللمسيح تمشي عشان كده في روميا مثلا بولس يقول الذي منه وبه وله كل شيء منه وبه وله كل شيء يطلع ربنا يسوع هو الكل في الكل من أجل الحق الذي يثبت فينا معناها كل ما تحب كل ما تثبت في المسيح وكل ما تثبت في المسيح تحب أكتر دي لازم تجيب دي احنا لاحظنا في رسالة يوحنا الأولى أن كلمة الثبات كلمة برضو ملحة ويمكن قلنا أهم قضية في حياتنا كلها إن احنا نثبت في ربنا لأن الثبات يضمن لنا مكان في السماء والثبات ده لقينا أنه مرتبط بحفظ الوصية مرتبط بالإيمان المستقيم مرتبط بمحبة الناس مرتبط بالتناول مرتبط بالروح القدس اللي بيثبتنا في ربنا كل دي موضوعات مرتبطة بالثبات فبيقول لما نحب بعض من أجل الحق الذي يثبت فينا يعني شهادة للحق اللي فينا ان احنا بنحب بعض فاكرين ربنا يسوع له المجد لما كان يكلم تلاميذه يقول لهم بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي بايه كان ممكن الواحد يقول ايه عشان بيعملوا معجزات لا عشان بيخرجوا شياطين برضو لا طب عشان هيبشروا العالم برضو مش مهم طب هيتكلموا بألسنة برضو مش مهم حاجة واحدة شاهدة ان دول تلاميذ أن يحب بعضكم بعضا الشاهد الوحيد إن إحنا تلاميذ ربنا صح هو إن إحنا نحب بعض من أجل الحق الذي يثبت فينا حقيقي تبقى ثابت في ربنا لو قلبك بقى مفتوح للكل قصدي مش سهلة إن قلبك مفتوح للكل يعني تحتمل كل شيء تصبر على كل شيء ترجو كل شيء لا تحتد لا تتفاخر لا تنتفخ لا تقبح لا تظن السوء شغلانة إنما كل ده يجي من ربنا لما الواحد يحاول ويجاهد ربنا يديله محبة تملى قلبه من أجل الحق الذي يثبت فينا يبقى دي إشارة واضحة للمسيح له المجد وسيكون معنا إلى الأبد واضح أن الحق هنا هو المسيح مش مجرد الحقيقة كمعنى نظري لا الحق يثبت فينا يبقى المسيح جوانا ويبقى معانا إلى الأبد يعني طول ما أنت ثابت في المسيح ياخد بإيدك ويكمل معاك إلى الأبدية دي كلها كانت مقدمة قال اسمه متغطي الشيخ وقال اسمها برضو يمكن متغطي كيريا المختارة وولادها وقال تعبير الحب والمودة كأب وفكرهم بالحق اللي فينا ويثبتنا ويوصلنا السماء يدعي بقى دايما الرسائل كده تبدأ بدعوة جميلة ودي طبيعة رسائل بولس كلها تكون معكم نعمة, نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة تكون معكم نعمة ورحمة وسلام أولا تكون معكم دي هل معناها مجرد كده تحية يعني لا الحقيقة نحن نؤمن انه لما المسيح يقول سلام لكم يبقى احنا بناخد حاجة فعلا حاجة غير منظورة عطية لما يقول سلامي او سلام لكم بتاعة القيامة لما ظهر وعشان كده تلاحظوا ان الكاهن الذي يحمل سلطان الكهنوت من المسيح كل شوية في القداس وفي العشية وفي الصلاة يقول ايه السلام لجميعكم دي تحمل قوة المسيح من فم المسيح سلام لكم فتكون معكم نعمة ورحمة وسلام دي دعوة حقيقية لها قوتها ولها تأثيرها ما هياش مجرد تحية كما يظن البعض أو تحية مسيحية أو تعبيرات مسيحية هي أقوى من كده هي حقيقة تحمل قوة عشان كده كانوا أجدادنا يحبوا يجوا الكنيسة ياخدوا الكلمة دي ياخد بس كلمة إيريني باسي دي ويطلع حاسس إنه معاه كنز لأنه خد سلام من السماء عنده إيمان بسيط إنه مجرد أبونا يحط إيده كده ويقول له ربنا معاك دي دعوة قوية حقيقية مش مجرد تحية فلما يقول تكون معكم نعمة ورحمة وسلام دي معناها فعلا حاجة حلوة قوي إنك أنت تاخد حاجة زي كده إيه النعمة؟ طبعا أنتوا ذاكرين الإنجيل وعارفين إن كلمة نعمة دي كلمة كثيرة قوي في رسائل بولس وفي إنجيل يوحنا وفي كل الكتاب المقدس وصعب التعبير عنها لأن كل البركات السماوية تعتبر نعمة يعني تقدر تقول معرفة ربنا نعمة التبني كون ربنا خلانا أولاده نعمة الفداء نعمة تجسد نعمة لأن المسيح تجسد نعمة منه الروح القدس اللي اداهولنا نعمة الأبدية اللي بيحضر لها هرنا نعمة الفضائل كلها نعم الإيمان والمحبة كل دي نعمة من ربنا فلاحظ أن كلمة نعمة تحمل كل العطايا والبركات السماوية كلمة واسعة جدا إنما هي مضمونها دايما مرتبط بمفهوم الخلاص الخلاص يعني إيه؟ يعني الواحد يوصل السماء في الآخر يخلص من حكم الموت ويخلص من فساد الخطية ويخلص من سلطان الشر ويوصل السماء هي دي النعمة فلما يقول لك تكون معكم نعمة يعني ربنا يوصلكم السماء معناها ببساطة كده وتلاحظوا ان التحية دي نقلتها الكنيسة من روح الكتاب وبقت في كل قداس الكاهن يقول محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد شركة الروح القدس تكون مع جميعكم دي ثروة الكنيسة ده غنى الكنيسة كله إن جوه الكنيسة في محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة الروح القدس في أغلى من كده إيه فيقول تكون معكم نعمة إيه سبب النعمة لماذا أنعم علينا الله بكل هذا كلمة رحمة لو دورت في كلمة ليه ما تلاقيش غير كلمة رحمة لأن إلى الأبد رحمته ليه ربنا أنعم علينا بكل هذا بدون مقابل محدش فينا يستاهل كل هذا الإنعام أو كل هذه النعم إنما من رحمته من فض رحمته علينا رحمته واسعة جدا فرحمته خلته يدينا نعم وسلام كأن النعمة سببها رحمة الله والنعمة توصلك إلى سلام الله فيقول نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح متى امتلأت حياة الإنسان بنعمة الله ملك السلام عليه لما تبقى نعمة ربنا شغلاك وملياك هيبقى سلام ربنا في السم في, في قلبك سلام الله الذي يفوق كل عقل يقول بولس كده عنه في رسالة فيليب أربعة يفوق كل عقل سلام الله ده أصله مفيش في الدنيا منه ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سلام عجيب مختلف عن طبيعة السلام اللي في الدنيا يعني تلاقي في الجرايد كلمة سلام كتير يقصدوا مفيش حرب ادي اقصى السلام اللي هم عاوزين يوصلوا له وتلاقي مثلا شركات التامين تستخدم كلمه سلام وامان كدعايه انما السلام ده معناه ايه تعرف تنام بس دي اقصاها انما السلام اللي بيتكلم عنه الكتاب اعلى كتير قوي من الحاجات دي ده يفوق كل عقل يفوق التصور والادراك والمعقوليه والسببيه يعني سلام عجيب بلا سبب حقيقي طبيعي واحد يبقى الدنيا كلها تحت رجليه وفرحان بربنا حتى لو الدنيا كلها ملخبطه كانه بيتفرج عليها ده دي عطيه سماويه فدي هديه جميله من ربنا نعمه ورحمه وسلام تكون معكم من الله الاب والرب يسوع المسيح ابن الاب هنا يجي السؤال المشهور لماذا يذكر الله الاب مميزا عن الله الابن ودي الحيرة اللي كتير من الناس تقع فيها ما يقول من ربنا وخلاص قضية الثالوث هي أهم عقيدة في الإيمان المسيحي حتى لو كانت أعلى من المنطق البشري إنما ده إعلان الله عن نفسه ما ينفعش أقول لربنا الغي الحتة دي شيل الموضوع ده ربنا قال أنا بعت ابني الوحيد ما ينفعش اقول له لا ما تلخبطنيش اب وابن لا الله ارسل ابنه خلاص هقول له انا مصدقك يا رب بس ابنه دي مش معناها الله تزوج حاشا طبعا لا انما زي ما بنقولها نور من نور الى حق من الى حق مولود قبل كل الدهور هذه الولاده ليست بشريه ولا جسديه باي شكل انما هي ولادة طبيعية زي انبثاق النور من الشمس انبعاث النور من الشمس خروج النور من الشمس ادي المعنى ببساطة ما ينفعش نلغيها لان المسيح اعلنها لان ربنا قالها حتى لو انا مش قابلها بعقلي دي مشكلة العقلاء اما البسطاء هيقولوا امين خلاص ربنا بيقول كده نقول امين حاضر يا رب حاضر والمسيح يقول لنا الله الاب ما حدش هيشوفه انا اللي يشوفني يشوف الاب خلاص موافقين بدل انت بتقول كده احنا موافقين فتلاحظوا ان القضية دي سهلة على البسطاء ومقبولة عند البسطاء ولكنها معضلة عند الحكماء والفهماء ليه؟ لأن عاوز يدخل ربنا في دماغه ويبقى هو فوق ربنا هو اللي يحلله طب هو ربنا لو دخل دماغنا يبقى ربنا ما يبقى محدود الله لو كان محدود ما يبقاش الله لو أنا جمعت كل ربنا جوه دماغي يبقى ده أكيد مش ربنا ده ده حاجة من دماغي لابد أن يظل الله فوق حدود العقل ولكنه ليس ضد العقل لأنه مقبول الكلام نور من نور آه مقبول ليه لأ طب الإعلان ده قيمته إيه قيمته إن أنا شفت الابن الوحيد البشرية تعاملت مع الله متجسدا يعني إيه الله ظهر في الجسد دي قيمة كبيرة قوي ليه لأن الله ظل لغزا قبل تجسده من هو الله إله مجهول فوق الرؤى فوق الحس فوق النظر فوق السمع ولكن بتجسده صار مرئيا ومسموعا وملموسا محدش هيختلف عليه وعلى صفاته لأن الذي كان من البدء هو الذي رأيناه وسمعناه ولمسناه فأصبح الله مرئيا فكان لازم ربنا يتجسد والابن الوحيد لازم يبقى إنسان زينا لكي يتمم الفداء لأن حكم الموت على الكل ولخص الكلام ده يوحنا الرأي بكلامه البسيط يقول الله أرسل ابنه كفارة لخطايانا وفي حتة تاني يقول لكي نحيا به يبقى المسيح جه الدنيا ليه؟ عشان نعيش لأن احنا كنا ميتين به نحيا ونتحرك ونوجد به ندخل الأبدية به نرث الميراث الأبدي به نصير أولاد الله به ننال عطية الروح القدس به وله وفيه كل شيء فما تتحيروش لما تقروا الكلمات البسيطة اللي بيقولها الكتاب حتى لو كانت عميقة جدا في معانيها وأبعد من كمال الإدراك يعني إيه؟ يعني لا تدرك كاملة ده ربنا يسوع له المجد يقول للأب في صلاته الختامية يوحنا 17 يقول له يقول له هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك فأنت لما بتقول أنا لسه مش فاهم أوي تخافش لأن الحياة الأبدية كلها عشان كده هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته لما بولس يقول لا أعرفه معنى كده أنه لسه لم يكتمل في المعرفة لما يقول الآن أعرف بعض المعرفة لم يكتمل في المعرفة فلا ننزعج إن وجدنا أنفسنا ما زلنا قاصرين في إدراك طبيعة الله دي حاجة طبيعية لأن الله لا يدرك كاملا ولكننا بإيمان الأطفال نقبل ما أعلنه الله لنا هل ده ضد العقل؟ ليس ضد العقل ولكنه فوق العقل فوق التخيل ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لا يخطر على بال إنسان ولكن الله أعلنه لنا بروح ادانا روحه عشان نفهمه حتة حتة كده وبالراحة وناخد الأبدية كلها نقرب منه تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب من الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة ما معنى أن الابن ابن الآب بالحق والمحبة بالحق يعني ايه يعني البنوة طبيعية حقيقية يعني ايه حقيقية تاني نراجع مفهوم البنوة والتبني انت اب عندك ابن وحيد من صلبك من صلبك وتجاوزا نقول اتبنيت شخص تاني هما الاتنين بأولادك لكن في ابن حقيقي بالحق وفي ابن بالتبني أو بالنعمة كلنا بعطية العهد الجديد صرنا أولاد الله بالتبني بقينا نقول أبانا الذي في السماوات دي نعمة دي عطية سماوية أما الوحيد الذي يخاطب الآب كابن حقيقي هو المسيح له المجد عشان كده يقول هذا هو الابن الوحيد منين يا رب وحيد واحنا كلنا بقينا أولادك لأنه بالحق الابن الحقيقي إله حق من إله حق أنت ينفع يتقال عليك إله حق من إله حق لا أنت إنسان أولك وآخرك إنسان ولكن الله دعاك ابنه ده حاجة كبيرة أوي لكن تظل تنادى الله كأب ولكنك فاكر أنها نعمة التبني أما المسيح له المجد فهو حق البنوة حق البنوة وليس نعمة التبني عشان كده يقول المسيح ابن الآب بالحق والمحبة يعني إيه المحبة إيه اللي دخلها هنا من أسرار الله اللي نقرب منها ونلمسها من بعيد كده كلمة الله محبة دي برضو أصلها عميقة جدا وملهاش آخر يعني إيه الله محبة وهل الله محبة قبل ما نتخلق طبعا لأن الله ما يجدش عليه حاجة الله غير متغير طب الله محبة من قبل ما يكون في بشر طب يحب إيه يحب نفسه يعني كلمة تقيلة حتى على الودن يعني إيه يحب نفسه ولكن المسيح له المجد أعلن لنا بعض الأسرار في الحتة دي قال لنا الآب يحب الابن وقد دفع له كل إليه كل شيء هناك حب عجيب سري غير محدود يربط الآب والابن بالروح القدس لا بداية له ولا نهاية له وهذا الحب يجعل الثالوث واحدا نفهمها بطريقة مبسطة لما بنقول راجل ومراته دخلوا الكنيسة اتنين طالعين منها واحد يقولوا لنا دي فزورة نقول لهم لا مش فزورة ده ايه ده سر سر يعني ايه كتاب قال كده ليس بعد اثنين بل جسد واحد حتى لو انت لسه شايفهم اتنين خلاص بقى واحد ربنا قال كده تقول امين ما هو ده سر اذا كان ده بيحصل على المستوى البشري لان الراجل يحب مراته ومراته تحبه والحب يربطهم ببعض جدا ويدوبهم في بعض حتى يصبحوا ان كملوا في المحبه كيانا واحدا ده ده على مستوى الزمن يعني هيعيشوا 20 30 40 50 سنه وهم كل مدى بي بيدوبوا في بعض ويبقوا كيان واحد إذا كان الأب والابن دول قبل الزمن كله وفي محبة أزلية وأبدية تربطهم طبعا هم واحد في الآخر يبقى المحبة اللي بينهم تجعلهم واحد عشان كده تلاحظوا إن في صلاة ربنا يسوع له المجد يقول إيه ليكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد ليكونوا واحدا فينا طب نكون ازاي واحد فيه بالمحبة محبة اللي ربطت الأب بالابن بسر عجيب فكان واحدا المحبة دي جت عندنا على الأرض وملت قلوبنا تربطنا ببعض وتلزقنا في المسيح فندخل في هذا الحب ونصير واحدا مع المسيح لكننا نظل واخدين نعمة التبني أما حق البنوة فيخص المسيح له المجد عشان كده يقول ايه الرب يسوع المسيح ابن الاب بالحق والمحبه فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق بعض القديسين دول فيهم ميزه جميله ان هم دايما مشجعين عاوز يشجع كيريه دي فيقول لها انا فرحان قوي سامع عن ولادك كلام حلو طبعا مفيش ام في الدنيا ما تفرحش بكلمه زي كده فرحه اي ام انها تسمع مديح في ولادها والمديح روح سالكين في الحق اجمل كلمه تتقال على شخص انه ماشي جوه ربنا ماشي في النور سالك في الحق يعني ثابت في ربنا وان كان بعضا من اولادك يعني دقه يوحنا الحبيب ما قالهاش كل اولادك قال لها بعضا منهم فركز على الجانب المضيء في الموضوع كان ممكن يقول حزنت جدا لاني وجدت بعضا من اولادك غير سالكين في الحق مش هيبقى غلط برضه انما مش هيبقى عنده فضيله التشجيع العين البسيطه تشوف الحلو ما تشوفش الوحش نفسنا نتعلم دي من الكتاب المقدس ان الواحد يشوف كل حاجه حلوه ويفضل عنده رجاء ان كل حاجه ناقصه او وحشه هتتصلح لكن يشوف الجميل اللي بيعمله ربنا الدنيا مليانة خير لأنه مجده ملء كل الأرض بس مين شايف عمل ربنا في كل لحظة في كل شخص في كل حتة لكن مين بيمجد ربنا ومين شايف فرحته جدا برضه فرحته جدا تدل على قلب أب محب جدا ده فرحته جدا انت تقولها امتى لما تكسب مليون جنيه مثلا امتى تقول فرحته جدا دي لكن شوفوا هنا مش حاجة شخصية خالص هو ما عندوش أولاد بالجسد يوحنا بتول على فكرة يوحنا غير متزوج لكن بيقول يعني فرحت جدا بأخبار ولادك شوفوا المحبة جميلة ازاي فرحان قوي بأخبار ناس تانية ان هم ثابتين في ربنا ايه الحب العميق ده اللي يخلي واحد يوصل إلى فرح شديد بآخرين بدون أي غرض شخصي دي معناه القلب نقي تمام ومليان حب حقيقي امتى نوصل ان نفرح باخبار الناس فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين كما اخذنا وصيه من الاب والان اطلب منك يا كيريه لا كاني اكتب اليك وصيه جديده بل التي كانت عندنا من البدء بدل قال وصيه يبقى يقول ايه حبوا بعض ما هو ما عندوش غير دي لأن احنا اتفقنا من رسالة يوحنا الأولى أن في هذه الوصية تكمل كل الوصايا. فبيقول لها أنا بطلب منك طلب. هي بقى تتوقع طلب يعني. هفكرك بوصية. إيه الوصية؟ الكلمة اللي عندنا من الأول أن يحب بعضنا بعضا وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه نفس المعاني اللي اتقالت في رسالة يوحنا الأولى عاوزة تقيسي نفسك على المحبة صح شوفي وصية ربنا بتقول ازاي لا تدينوا لكي لا تدانوا قيسي المحبة على الوصية دي اخرج اولا الخشبة اللي في عينك قبل ما تدور على القذى اللي في عين اخوك قيسي المحبة على الوصية دي وهكذا هذه الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيه فيها لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد لو فاكرين في رسالة يوحنا الأولى استفاض في شرح أن في ضد المسيح آتي وقال ده مش واحد دول كتير وكل اللي يقول المسيح مش ربنا يبقى ضد المسيح هو قال كده فقال دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد آتيا في الجسد معناه أنه كان خارج الجسد يعني ينفع يتقال عليك أنت أتيت في الجسد أنت اتولدت يعني يوم ما بدأت وجودك كنت إنسان جسداني أما المسيح لأنه موجود منذ الأزل فنقول أتى في الجسد أو دخل العالم لأنه هو موجود من الأول من قبل ميلاده الجسدي هو مولود من الآب قبل كل الظهور فبيقول دخلوا مضلون كثيرون هذا هو المضل والضد للمسيح يبقى ال antichrist شغلانته الاساسيه يكسر في قولة المسيح ربنا او الوهية المسيح او فكرة التجسد دي عداوة بين الشيطان وبين الافكار دي انظروا الى انفسكم نفس التعبير ده قاله ربنا يسوع له المجد وهو بيكلمنا على الايام الاخيره اللي يقرا فيكم متى 24 وما ذكر في مرقس ولوقا عن الايام الاخيره دايما كان المسيح يقول بصوا على نفسكم ليه حاسب على نفسك الشر هيملى الدنيا وافكار غلط كتير هتنتشر انت حاسب على نفسك ربنا سمح بالشر سمح بيه انما بص لنفسك الاحسن تضيع تروح في الرجلين لئلا شوفوا الكلمه دي انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما الايه دي تؤكد ان في ناس ممكن تبتدي وما تكملش في ناس ممكن تبدا بايمان مستقيم وينحرف الايمان في ناس ممكن تعيش حياه مقدسه وتعمل اعمال بر مقبولة عند الله ثم تضيع ما عملته وتخسر أجرها فكركم بالآية تانية في رؤيا يوحنا يقول لئلا يأخذ أحد إكليلك معنى كده شخص بقاله إكليل مستنيه في السماء وبعدين جه على آخر وقت واحد تاني خد الإكليل يعني ضيع الفرصة فبيقول بصوا على نفسكم لحسن نضيع اللي عملناه يبقى خطورة التعليم الغريب انه يضيع تعبك وجهادك وصبرك ومحبتك وإيمانك فانظر إلى نفسك واحذر لأن التعاليم الغريبة ممكن تسوقك في اتجاه يضيع كل عملك بل ننال أجرا تاما عشان ما تاخدش أجر ناقص يعني إيه يعني خليك متمسك بالسماء لحسن تروح منك كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح ليس له الله بعد ما أكد لنا إن إحنا نحب بعض قال بس بشرط وإحنا بنحب بعض لازم نبقى حذرين جدا من التعاليم الغريبة في ناس بادعاء المحبة تتنازل عن التعليم لا المسيح علمنا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة فين الحكمة هنا بقى الحكمة انك ترصد اي تعليم غريب وتقفل عليه وتقاومه تبعد عنه ما تقولش ببساطة كله كويس لا دي مش بساطة لا دي قلة حكمة خليك بسيط ومحب مع كل الناس وخليك حكيم وواعي لئلا لا تثبت في تعليم المسيح من يثبت في تعليم المسيح هذا له الاب والابن جميعا يبقى محدش يقول المحبه تلغي او تغني عن التعليم لا تعليم المستقيم يوصل للسماء زي ما وصيه المحبه توصل للسماء دي ما تلغيش دي حط دول كانهم قضيبين كده تعليم المستقيم بلاهوت المسيح بالثالوث الأقدس بالحياة الأبدية بالمعمودية المقدسة بالأسرار بالتوبة المستمرة ماشية معاها المحبة بكل توصياتها وكل تضحياتها وكل تنازلاتها وكل جهادها امشي على دول عشان تدخل السماء إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت أعجب ما يمكن إن يوحنا طيب جدا العجوز الشيخ اللي ما بيبطلش يقول حبوا بعض هو اللي يقول دي يقول بصوا لو جالكوا حد بتعليم اخر ما تدخلهوش البيت طب والمحبه يا يوحنا قال لا لا خليكوا حكما هو انت تحب ويضيع ابديتك لا عند التعليم ما تدخلهوش بيتك عند التعليم ما تدخلهوش بيتك حبه من بعيد ادعي له ربنا يهديه لكن تدخله بيتك وتفتح ودنك لتعاليم غير مستقيمة انت بتغامر بأبديتك فقال إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام للدرجة دي قال ولا سلام أصل هو السلام هيجيب كلام والكلام هيجيب تعليم غلط ومش هتعرف تفرمل لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة إلى هذه الدرجة يحكى عن القديس يوحنا الحبيب قصة غريبة كان زمان الحمامات ما فيش حمامات في البيوت في الزمن ده كان بيبقى في حاجة اسمها الحمامات العامة فدخل يوحنا العجوز حمام من الحمامات العامة دي فقالوا له انه في واحد اسمه كرينثوس احد الهراطقة في نهاية القرن الاول كان بيشكك في طبيعة المسيح في الحمام لقوه خارج يجري قالوا له مالك يا ابونا خير قال لهم خفت الحمام يقع علينا فأدفن معه في نفس المكان عشان كده هو صاحب التعليم لا تقولوا له سلام ولا تدخلوه بيتكم إلى هذه الدرجة ده أنت يعني معروف بالمحبة جدا هو محب للناس جدا إنما عند التعليم السما السما هتروح سكة السما دي ما فيهاش فصال من يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير إذ كان لي كثير لأكتب إليكم كثير دي مصدرها الحب اللي جواه بيقول جوايا كلام كتير لأنه أب محب لأولاده لم أرد أن يكون بورق وحبر مش عاوز الكلام يبقى مجرد كلام على ورق لأني أرجو أن آتي إليكم دي تؤكد ان يوحنا الحبيب تلميذ لسيده ربنا واله مخلصنا يسوع المسيح يفتقد اولاده فقال لهم انا هجيلكم واقعد معاكم ودي تؤكد ما نسميه التسليم او التقليد ان في كلام اخر لم يسجل لكنه جزء من رحله الكنيسه عبر الاجيال من حياه الكنيسه من تسليم الكنيسه الناس دي عشرة يوحنا شافته بيصلي ازاي وبيصوم ازاي وده اتنقل من جيل الى جيل حياة الكنيسة دي تقليد مستمد ممتد عبر الاجيال من جيل الى جيل ويقول واتكلم فما لفم بيسموه التقليد الشفاهي لكي يكون فرحنا كاملا يعني فرحته تكمل لما يقابل ولاده هكذا الناس الروحيين فرحتهم بأولادهم أغلى فرحة وفرحتنا لما نتقابل في السماء كلنا أغلى فرحة إيه اللي يفرحنا إلا إن إحنا نوصل للسماء أغلى من أي فرحة على الأرض لا فرحة نجاح ولا فرحة شفاء ولا فرحة كل ده صغير جنب الفرح الكامل حين نجتمع حول المسيح له كل المجد يسلم عليك أولاد أختك المختارة روح الكنيسة الواحدة إن كان حقا بالجسد ولاد أختها في نفس المكان اللي بعت منه يوحنا ويعتقد أنه أفسس في الوقت ده أو أولاد أختها بمعنى الكنيسة اللي هو فيها ودي الكنيسة أختها وهكذا تنتهي رسالة يوحنا الثانية